إنجيل لوقا إصحاح عشرة وزي ما تلاحظوا إنه السامري ساعات يترسم شبه المسيح لأنه أغلب التفاسير قالت إن السامري إشارة للمسيح نفسه نقرأ لوقا عشرة من أول عدد خمسة وعشرين وإذا ناموسي قام يجربه قائلا يا معلم ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية فقال له ما هو مكتوب في الناموس كيف تقرأ فأجاب وقال تحب الرب إلهك من كل قلبك من كل نفسك من كل قدرتك من كل فكرك وقريبك مثل نفسك فقال له بالصواب أجبت افعل هذا فتحي أما هو فإذ أراد أن يبرر نفسه قال ليسوع ومن هو قريبي فأجاب يسوع وقال وبدأ المثل برضو تلاحظوا أن كل مثل اتقال في موقف واتقال وليد الموقف الموقف هنا ايه واحد من الناموسيين الناموسيين دول الناس المتشددين جدا للناموس حرفيين بشكل مزعج جدا بيدافعوا عن الناموس بشراهة و... و... وليهم كده أجرشن يعني مش سهلين أبدا في التفاهم الناموسيين يكرهوا الفريسيين بس اتفقوا والفريسيين يكرهوا الصديقين كل دول فئات بيتنافسوا لكن هم ما اتفقوش في حاجة في الدنيا غير ان هم ضد المسيح لأن المسيح له المجد تعليمه لا تبع الناموسيين ولا الصديقيين ولا الفريسيين هو معلم بس من نوع فريد جدا فالثلاث فئات دول كانوا بيتحدوا المسيح الفريسيين لأنه بيخبط فيهم والكتبة لأنه بيخبط فيهم والصدوقيين لأن دول كان ليهم آراء كده متطرفة إن مفيش قيامة ومفيش ملائكة ومفيش أرواح والناموسيين الحرفيين المتعبين كل الفئات اليهودية المتعصبة والمتطرفة اصطدمت بربنا يسوع المسيح فالمسيح كانت دايما شعبيته من الناس البسيطة الغير محترفة في التدين يعني فواحد ناموسي جه يجربه قام يجربه معناه انه عاوز يوقعه في الكلام واخدين بالكم يبقى هو مش بيسأل سؤال عشان يستفيد لا هو داخل يوقعه في الكلام وطبعا هتلاحظوا اللي يقرا كتير في الكتاب هيلاقوا ان في مواقف كتيره كانوا بيجربوه فيوقعهم المسيح هو اللي يوقعهم في, في كلامهم ده واحد منهم فقال له يا معلم ماذا اعمل لارث الحياه الابديه السؤال ده حد يفتكر في واحد تاني ساله الشاب الغني الشاب الغني سال نفسه السؤال بس الشاب الغني على الاقل كان عاوز يعرف الاجابه وإن كان يمكن ما استفادش في الآخر لأنه فلوسه عطلته بس كان عاوز يعرف الإجابة عشان كده في نص في إنجيل لوقا يقول إن نظر إليه يسوع وأحبه لأن السؤال ده يعجب المسيح يعني لما يكون واحد مشغول بالسؤال ده المسيح ينبسط بيه يحبه يبص له بحب كونك مشغول بسؤال ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية شاطر ده أهم سؤال تسأله في حياتك وأخطر سؤال لانك تعمل ايه عشان تروح تفاجئ تعمل ايه عشان تبقى دكتور ناجح تعمل ايه عشان تجيب فلوس كتير كل دي اسئله الحقيقه ملهاش قيمه لكن السؤال الخطير المفروض الواحد ينشغل بيه ماذا اعمل لارث الحياه الابديه لكن الراجل ده للاسف مش بيساله عن حب او حماس بيساله عشان يجربه وهنا المسيح له المجد كان دايما يبني كلامه على الحوار يعني يسوع عنده الاجابه لكن ما يجاوبش يطلع الإجابة منك دايما دي طريقة المسيح ودي طريقة تربوية ناجحة جدا انه ان الواحد يطلع الإجابة وبنحاول نعملها في الحوارات بالليل لما بنقعد مع بعض لكن دي طريقة جميلة لربنا يسوع المسيح كان دايما في المناقشات الشخصية ما يسبق ما يقولكش الحل على طول يساعدك انت تقوله فقال له ايه اللي مكتوب عندك في الناموس ما هو بيجربه قال له طب انا مش هضيف هو اصله كان فاكر ان المسيح هيقول كلام مختلف عن الناموس يبقى المسيح بيعلم غلط يبتدي بقى ايه يشنع عليه بقى فالمسيح له المجد لانه ناموسي قال له ما هو مكتوب في الناموس ايه اللي في الناموس مش انت ناموسي بتقول لي ماذا اعمل لارث الحياه الابديه بقول لك اللي في الناموس قول لي بقى ايه اللي في الناموس بس قال له كلمه ما خدش باله منها قال له كيف تقرا مش ماذا تقرا المفروض السؤال ماذا تقرأ ما هم بيقروا كده زي القراء يعني يعني حافظين حافظين الناموسيين كل حاجة لكن مش قال له يلا قول اقرا اقرا لنا كده حتتين لا قال له كيف تقرا يعني انت فاهم ولا مش فاهم اللي بتقوله ولا بتقول بس لكن قول يلا كيف تقرا انت الحل عندك ايه يا ناموسي مش انت بتاع الناموس انا بقول لك ما هو في الناموس يلا قول لي ايه الاجابه اللي عندك في الناموس قال له الاجابه اللي عندنا في الناموس تحب الرب الهك من كل قلبك من كل نفسك من كل قدرتك من كل فكرك وقريبك مثل نفسك فعلا ده ملخص الوصايا يعني لما ترجعوا لسفر التثنية التثنية ده سفر يسموه تثنية الاشتراع يعني الشريعة ربنا اداها لموسى في سفر الخروج ثم أعاد عليه الشريعة مرة أخرى راجع معاه لشريعة في سفر التثنية قبل ما يموت موسى عشان يراجع على الشعب كل الاستلام ففي سفر التثنية يقول له اسمع يا إسرائيل الرب إلهك رب واحد ماشي تحب الرب إلهك من كل قلبك من كل نفسك من كل فكرك من كل قدرتك وقريبك مثل نفسك ده ملخص الكلام وبعدين لما يفصلوه يفصلوه في الوصايا العشر فهنا لأنه بيقول له هأعمل إيه عشان أحيا قال له أنت الناموس بيقول لك إيه قال له من الملخص يعني تحب الرب إلهك من كل الأربعة دول قلبك ونفسك وقدرتك وفكرك وتحب قريبك كنفسك فالمسيح له المجد قال له إيه قال له بالصواب أجابت شاطر افعل هذا فتحيا يعني أنت عارفها بس في مشكلة أنك أنت عارفها بس مش بتعملها افعل هذا فتح كأن المسيح لم يزد حرفا واحدا في الحتة دي خلي بالكم كأن طريق الأبدية من أول الكتاب لآخره هما الكلمتين دول هما الكلمتين دول ليه بقولهم كلمتين تحب ربنا وتحب أخوك بس تحب ربنا بتفصيلاتها وتحب أخوك بتفصيلة واحدة كنفسك ده ملخص الكتاب من الأول للآخر حتى العهد القديم لأن اللي بيسأله ده ناموسي والكلام اللي قاله قاله من سفر التثنية ماشي فهنا المسيح له المجد قال له أنا مش هزود على قد كده تمام تلاحظوا نفس الإجابة اللي قالها للشاب الغني لما قال له أعمل إيه قال له أنت حافظ الناموس إيه بقى قال له لا تقتل لا تزني لا تسرق قال له أنا كل ده عملته قال له بس الاتنين المهمين تحب الرب إلهك من كل قلبك عشان كده روح بيع كل مالك وادي الفقراء وتعالى امشي ورايا لو كل قلبك فمضى حزينا لأنه كان ذا أموال كثيرة عند تحبه من كل قلبك دي معناها بالنسبة لك بيع فلوسك وتعالى ورايا لأن قلبه مليان فلوس فقال له لا مش هينفع خلينا في الناموس يبقى أولا الإجابة من فم المسيح لأن ده أخطر سؤال ودي الإجابة واضحة إن دخول السماء جماعة كلمتين عاوز توصل للحياة الأبدية مش صعب حب ربنا وحب الناس فيقول الكتاب هنا أما هو فإذ أراد أن يبرر نفسه هنا هو كان داخل يجرب وبعدين اتحط في في كورنر كده ليه؟ لأن المسيح قال له أنت عندك الكلام إيه؟ كت وكت طب اعمله اعمله تحيا تحيا هنا مقصود بيها تحيا إلى الأبد تاخد الحياة الأبدية فابتدى الناموسي هو اللي اتزنق كده ف فقال له طب مين قريبي ما هو الوصية التانية بتقول تحب قريبك كنفسك فقال له طب مين بقى قريبي ده اللي في الوصية فقال له المثل قبل ما ندخل في المثل برضو نقف عند الكلمتين دول لأن ده سؤال كل المؤتمرات وكل الاجتماعات وكل الندوات هو ده السؤال اللي بنلف وندور حواليه أروح السما إزاي أحب ربنا وأحب الناس مفيش غير الإجابة دي واللي يقول أي إجابة تاني يبقى بيغلط يبقى بيطلع بره الخط تقولها بقى بالصلاة والصوم والإنجيل والخدمة أوكي ما هو كل ده هيبقى تحت بند إيه تحب الرب إلهك تقول بالمحبة والتسامح والعطاء وال... تحب قريبك فاهمين إزاي كل اللي بنقوله هتلاقوه يندرج تحت الوصيتين دول كمان قبل ما أدخل في المثل تحب الرب إلهك من كل قلبك دي معناها انه كل المشاعر تبقى رايحه لربنا صحيح من حقك تحب الناس لانه هيقول تحب قريبك كمان فلازم هتحبه بقلبك برضه لكن ما يكونش في شعور ضد محبة ربنا ما يكونش في فلوس واخدة قلبك من ربنا ما يكونش في شهوة سرقة قلبك من ربنا يبقى كل قلبك لربنا انت لو اديت قلبك لربنا هيعلمك تحب الناس فما فيش تعارض بين محبة ربنا ومحبة الناس خلي بالكم لكن في تعارض بين محبة ربنا والدنيا في تعارض بين محبة ربنا والفلوس لكن ما فيش تعارض أبدا بين محبة ربنا ومحبة الناس لكن ممكن يحصل تعارض في حالة لو دخل الناس ند ربنا إن أحب أحد أبا أو أما أو أخا أو أختا أو زوجة أو أولاد أكثر مني فلا يستحقا هنا حصل إيه تضاد مش بتحب الناس جوه ربنا مع ربنا لا هنا ممكن يكون محبة بشرية دخلت ضد ربنا صديقك بيعطلك عن ربنا ها هتسيب ربنا ولا هتسيب صاحبك لو مراتك بتعطلك عن ربنا ما تسيبش مراتك في كل الحالات لكن ازاي تحتوي الموقف ازاي بحكمة تخليها هي اللي تحب ربنا طبعا لو انت اللي بتختار من الاول ما تختارش حد يعطلك عن ربنا يبقى بتفكر غلط لانك لازم تحب ربنا من كل القلب من كل القلب دي مفهومة معناها المشاعر والعواطف والكلام طب من كل فكرك لا قبل فكرك قال ايه من كل نفسك نفسك يعني كل الكيان يعني كل طاقتك يعني جسدك يحب ربنا لأن الجسد ده لما يقف ويرفع ايديه ما هو بيتعب ما هو بيحب ويعرق ما هو ده برضه حب ويخدم حب من كل قدرتك دي تؤكد نفس الفكر يعني اعمل مجهود في محبتك لربنا لو بتقول بتحب ربنا ومش عاوز تتعب تبقى في خلل في الموضوع في واحد يبقى هيمان قوي بربنا عنده مشاعر جياشة قوي بربنا طب وبعدين مش عاوز يصلي مش عاوز يعني يقف يصلي يقول لك اصلي وانا قاعد الله طب ما تحبه من كل قدرتك لا مش عاوز اصوم عنده الصوم لا انا بحبه بس مش عاوز اصوم طب فين قدرتك بحبه بس انا لازم اروح الكنيسه ما انا بصلي في بيتي لا فين قدرتك مش عاوز يخدم مش عاوز يتعب طبعا بدون التعب مش ممكن يقول بحب يبقى كذاب على طول لأن من يحبني يحفظ وصاياي وحفظ الوصية مكلف متعب تحبه من كل قدرتك ده سؤال مهم هل كل طاقتك بتديها لربنا يمكن الآية دي الواحد عشان يفهمها يبص للشهداء الشهيد كان يحب ربنا من كل قلبه كل نفسه من كل قدرته يعني مستعد يتعذب ويقطع بس ما ينكرش ربنا فتبان قوي من كل قدرتك دي نفسك ساعات يحطوها مع إرادتك لكن كلمة الإرادة هنا لو بتحب ربنا إرادتك هتحب ربنا يعني إيه في واحد يقول لك أنا إرادتي ضعيفة أنا بحب ربنا بس إرادتي ضعيفة يعني مش قادر أبطل كذا ما هو بصراحة لو بتحبه قوي كانت هتبقى إرادتك قوية وهتبطل كذا ما هي برضه الحكاية درجة الحب إيه لو بتحبه قوي ما هو إحنا في القصص الحب اللي بنسمع عنها في عادية يعني بتلاقي الحب مجنون ومندفع وبيعمل حاجات فوق الطاقة لأنه حب يعني قوة دافعة ضخمة جدا فأنت لو حبيت ربنا هتلاقي نفسك الإرادة مشغولة بربنا وبتخضع لربنا بسهولة عاوز أقف عند تحب من كل فكرك يعني إيه تحب ربنا بدماغك يعني دماغك مشغولة بربنا بوصية ربنا بكلام ربنا بتفكر في ايه اللي يرضي ربنا مش في ايه اللي يرضيك يعني ربنا لو دخل دماغنا في اليوم العادي هيكشف على طول احنا بنحبه ولا لا تلاقي نفسك مشغول بحاجات كتيرة قوي وما يعديش ربنا على دماغك ما ينفعش تقول له بحبك يا رب هيقول لك يعني بأمارة ايه ده انت فكرت في فلان وعلان والقصة دي والمشكلة دي وكل ده ما كانش لحسابي ده كان لحسابك في الآخر فكرت فيا دقايق ده أنت وسط الصلاة بتسرح في الدنيا بينما لو بتحبني من كل فكرك هتبقى في الدنيا بتسرح فيا فاهمنا؟ ما هو المخ ده لو بيحب لو مشغول بربنا هيبقى بيسرح في ربنا حتى لو هو ماشي في الشارع حتى لو هو في الشغل يقدر يكلم ربنا ويفكر في ربنا فروح ان احنا الوصية اللي تدخلنا السماء بتاعت تحب الرب إلهك احنا مش واخدينها جد كفاية أو مش محققين فيها درجات وده اللي هيفرق ثلاثين وستين ومائة وزنة ووزنتين وخمسة وعشرة ده اللي هيفرق واحد عن التاني ده اللي هيفرق القديسين عننا احنا ربنا يدينا وندخل السماء بس طبعا في رتب ليه كم أحبه هو ده الحكم اللي حب أكتر له ميراث أكبر لأنه حب ربنا قوي والحب مش صعب يتقاس عند ربنا بيقيسه بسهولة جدا يدخل في دماغك يقيس يدخل في قلبك يقيس يدخل في إرادتك يقيس يدخل في تعبك ومجهودك وفي صحتك يقيس عشان كده قال من يضيع نفسه من أجلي يجدها ومن وجد نفسه يضيعها يعني اللي مشغول على روحه قوي ونفسه كده هيضيع نفسه لكن اللي بيضيع نفسه عشاني ده يعني حب مجنون مستعد يضيع روحه عشان ربنا يجد نفسه يرث الحياة الأبدية اتحط بقى الاكستنشن بتاع حب ربنا ده ايه تحب قريبك كنفسك ما هو كنفسك دي تؤكد ان كل واحد فينا بيحب نفسه دي مش خطية لغاية كده دي غير الأنانية طيب كلنا بنفكر في راحتنا تقدر تفكر في أخوك زي ما بتفكر في راحتك بالظبط تقدر تريحه زي ما بتريح نفسك انت ليك طموحاتك ماشي ما انت بتحب نفسك تقدر تفكر في طموحات اخوك زي ما بتفكر في طموحاتك طيب انت بت بت بتشيك نفسك تقدر تشوف الناس جميلة او تشيكهم بتحب الناس زي ما بتحب نفسك ده سؤال صعب بتفكر في اخوك زي ما بتفكر قد ما بتفكر في نفسك هتلاقوا صعب قوي لو رجعنا نفسنا هتلاقي لا ده الواحد يسرح في نفسه واحتياجاته وطلباته ومشاكله عشرين ساعة من الأربعة وعشرين والأربع ساعات التانيين نومه عميق ما بيفكرش في حاجة يمكن لكن ما تلاقيش حتى ربع ساعة إلا يمكن لما يكون لولاده فطبعا بيفكر فيهم طب قريبك عشان كده سأله قال له طب مين قريبي ما هو إن كان على أولادي أنا بصراحة بفكر فيهم على طول دي سهلة إن كان على إخواتي والأسرة برضو بديهم مساحة من التفكير مش زي اه بس بديهم فهنا سأل السؤال الخطير قال له انت بتقول تحب قريبك كنفسك دي بالنسبة لل... في العادي ان كان القريب هو اقرب الشخص اقرب شخص ليا اه طب ما طبيعي اغلبكم بتفكروا في اولادكم يعني كتير وبتحبوهم يمكن اكتر من نفسكم فاذا كانت كده تبقى الوصية سهلة فهنا يجي بقى اجابة المسيح ندخل على المسيح إذ أراد أن يبرر نفسه هو ليه أراد أن يبرر نفسه لأنه حس أنه اتزنق زي ما قلنا وحس أنه هيزوغ بسؤال تاني فاهمين إزاي طب مين قريبي كأنه عاوز يقول يعني على قد الكلام كده أنا يعني بعمل الكلام ده خلي بالكم التبرير اللي كان سهران معانا أول يوم أحد أسباب الإيه الفتور الفتور الروحي مش أنتوا قلتوا كده طبعا واحد زي كده علاقته مع ربنا فترة مع انه ناموسي محترف ليه لانه بدل ما ياخد الكلمتين دول ويراجع نفسه صحيح يا رب انا بحبك من كل قلبي انا بحب الناس زي ما بحب نفسي فكر يزوغ يقول لا لا انا بحب ربنا انا كويس انا كويس مين بقى قريبي زوغ بسؤال من انه يواجه نفسه يا ريته كان واجه نفسه مرة واحد تاني سأل نفس السؤال وربنا يسوع أجابه نفس الإجابة بس الراجل ده كان كويس قوي عارفين أجابه قال له إيه قال له صحيح يا رب كلامك حلو لأن محب الله أهم من كل الذبائح قال له تمام لست بعيدا عن ملكوت الله ده عجب المسيح ليه لأن لما المسيح قال له الإجابة نفسها بتاعت تحب ربنا من كل قلبك وفكرك قال له رب أحلى كلام سمعته لأنه فعلا أنا بإحساسي أن محبة ربنا أهم من كل الذبائح والقرابين والحاجات دي قال له لست بعيدا عن ملكوت الله ده انت ماشي صح انت ماشي صح قوي لانك اكتشفت الاكتشاف انك تحب ربنا وتحب الناس اهم من انك انت تطلع العشور العشور دي تطلع عشان بتحب ربنا اهم من انك انت تبني كنيسة بس تحب ربنا وحب الناس الاول فهنا أراد أن يبرر نفسه قال ليسوع من هو قريبي فأجاب يسوع وقال إنسان كان نازلا من أورشليم إلى أريحا فوقع بين اللصوص فعروه وجرحوه ومضوا وتركوه بين حي وميت فعرض أن كاهنا نزل في تلك الطريق فرآه وجاز مقابله وكذلك لاوي أيضا إذ صار عند المكان جاء ونظر وجاز مقابله ولكن سامريا مسافرا جاء إليه ولما رآه تحنن فتقدم وضمت جراحاته وصب عليها زيتا وخمرا وأركبه على دابته وأتى به إلى فندق واعتنى به وفي الغد لما مضى أخرج دينارين وأعطاهما لصاحب الفندق وقال له اعتني به ومهما أنفقت أكثر فعند رجوعي أوفيك فأي هؤلاء الثلاثة من الثلاثة الكاهن واللاوي والسامري ترى صار قريبا للذي وقع بين اللصوص مين فيهم قريب الغلبان اللي اتضرب فقال الذي صنع معه الرحمة فقال له يسوع اذهب أيضا واصنع هكذا تاني مرة يقول له ايه اصنع روح اشتغل انت عارف كتير بس مش بتعمل اصنع هذا فتحيا وقال له في الآخر اذهب أنت أيضا واصنع هكذا ايه القصة بقى القصة زي ما انتوا حافظينها أن الراجل نازل من أورشليم لأريح طلعوا عليه بيقولوا السكة دي في وقتها كانت سكة كده ايه مهجورة شوية تخوف فالقصة واقعية في زمن المسيح أورشليم فعلا كان مكانها عالي عشان كده كتير يقولوا صعد إلى أورشليم يعني أورشليم في منطقة عالية فيقولوا اللي هو طالع أورشليم صعد وهو نازل في أي بلد يقولوا نزل ودي إشارة إلى دايما كنيسة فوق أو أورشليم السماوية عالية فطلعوا له شوية حرامية عربوه أول حاجة مسكوه قطعوا هدومه الأول و... ويمكن عروه يعني سرقوا هدومه يعني واخدين بالكم يمكن راجل غني فقلعوه هدومه الأول وضربوه لغاية ما جرحوه ورموه تركوه يعني خدوا هدومه باللي فيها كان في فلوس ولا حاجة تركوه بين حي وميت فعرض أن كاهنا جاز مقابله في كاهن معدي نازل من أورشليم على أريحة برضه نفس السكة شاف المنظر ما ما قربش طبعا نازل من أورشليم يعني يهودي فالكاهن المفروض مسؤول عنه يعني بعد شوية اللاوي اللاوي اللي هم ايه خدام المذبح برضه ما هو الكهنة واللاوي يطلعوا من سبط لاوي سبط لاوي هو أحد أولاد أبونا يعقوب وده السبط الوحيد اللي ربنا ما ادالوش أرض وقال له أنت نصيبك ربنا بمعنى إيه كل سبط من الحداشر يطلعوا العشور ويدوك يا لاوي فتبقى أنت واخد حق أكتر من حتى بقية الأسباط لأنك هتاخد عشر من 11 سبت فاهمين فياخد 110 في ماشي فمن غير ما تشتغل في الارض ولا تتعب هم هيدوا لك كل الخير ايه شغلتك تحرس المذبح تسبح تعمل تعمل وممكن انك يطلع الكهنه فدول الناس المكرسين ان كان كاهن او لاوي ناس شغلتهم خدمه ربنا وخدمه الناس لان هم مخصصين لكده الكاهن ما عملش حاجه اللاوي برضه مهتمش بص عليه ويقولوا حتى وقف مش كده يعني جاز ونظر وجاز مقابله عشان ما يقولوش ما خدش باله لا هو شافوه سامري بقى السامري كان ايه نظامه خريطة أورشليم عبارة عن حاجة زي كده ايه مثلث بصوا ده البحر المتوسط مثلا ودي مصر اهي هنا فلسطين فلسطين عاملة زي كده ماشي أورشليم هنا تحت وأريحة جنبها السامرة في المنطقة دي فوق خالص منطقة اسمها الجليل دي اللي تربى فيها يسوع وتولى وفيها الناصرة وفيها عرس قنا الجليل وأورشليم دي تحت فكأنها ثلاث مقاطعات الجليل السامرة اليهودية اللي عاصمتها أورشليم السامرة بالذات منطقة يكرهوها اليهود لأن السامريين دول امتداد حاجة اسمها مملكة الشمال دول يهود انشقوا زمان قوي عن مملكة يهوذا ومشوا غلط وعملوا مرتفعات وسابوا ربنا فبعد ما رجعوا أغلبهم انحرف كتير منهم في تدينهم وبقوا إيه ما يعتبروش يهود يعني اليهودي ما يعتبرش السامري يشتمه ويحتقره و... و... ودي بانت في قصة إيه المرأة السامرية لما شافوه بيتكلم مع سامرية يقولوا تعجبوا لأنهم وجدوه يتكلم مع سامرية وهي نفسها قالت له إيه إزاي بتكلمني وأنت راجل يهودي وأنا امرأة سامرية فهنا السامري دايما محتقر مرفوض مكروه عند اليهود السامري ده شخص مش محبوب أبدا فهنا المسيح له المجد اختار لما يحكي القصة يقول ان كان سامري مسافر جاء اليه ولما رآه تحنن الوحيد اللي قلبه اتحرك السماء وبعدين اه تقدم يعني قرب منه وضمت جراحاته وصب عليها زيت وخمر الزيت والخمر دي يا جماعة طريقة الناس الفيرست ايد يعني ال first aid بالظبط كده الزيت بيرطب الجروح زي اي مرهم تلاقوا فيه زيوت بتخدر شوية اي جرح والخمر ده antiseptic الخمر ده مطهر واخدين بالكم فبيطهر بيه الجرح كحل أولي لغاية ما ينقله على الفندق والفندق ده كان المستشفى يعني إيه ما الفندق ده الموتيل زمان دي الفنادق الصغيرة بيبقى فيها الإسعافات ومفيش مستشفيات بالمعنى المتحضر بتاعه وداه المستشفى وبعدين تاني يوم معنى كده بات معاه غالبا واخدين بالكم مش راح ورجع بات معاه وقال للراجل صاحب الاوتيل الفندق ساب له دينارين فاكرين في مثل الفعلة كان أجرة العمل قد إيه دينار فالدينار ده مبلغ يعني الدينار ده رقم لأنه يعني مرتب يوم بالنسبة للفاعل مش حاجة قليلة بالنسبة للبلاد الفقيرة دي فساب له دينارين وقال له دول تحت الحساب اعمل اللي انت عاوزه معاه ومهما صرفت أفيك اعتني به ومهما أنفقت أكثر عند رجوعي أفيك القصة دي معناها ايه اولا تورينا حاجة ان التدين اللي يعجب ربنا مش تدين الكاهن ولا اللاوي دول شغلتهم يصلوا ويسبحوا بس مصيبتهم ان ما بيحبوش الناس فما عجبوش ربنا طبعا لان هم ما نفذوش الوصية التانية بتاعت تحب قريبك كنفسك ما نفذوهاش بينما السامري اللي في نظر كل الناس يعتبر رجل غير متدين لأن اليهودي بيحتقر السامري ويعتبره بعيد عن ربنا السامري هو الوحيد اللي حب الراجل اليهودي اللي هو بمثابة عدوه حب عملي بحيث انه عطل مشواره مع السامري ده اكيد كان مسافر رايح مشوار يعني مش مش بيتمشى فعطل نفسه وتقدم إليه ما هو برضه ممكن الواحد يخاف انه يتقدم لواحد يمكن يكون بيموت تركوه بين حي وميت وبعدين ابتدى يحط يصرف عليه من أول دقيقة زيت وخمر وبعدين أركبه على دبته يعني ابتدى يتعب ويريح فمين ريحه حطه على الحمارة بتاعته وهو ماشي جنبه وبعدين ابتدى يصرف عليه هو مش قريبه ولا يعرفه وكمان واعد انه يكمل صرف لغاية ما الراجل يقوم بالسلامة كل ده ده مجرد ان ده راجل مجروح في السكة وكأن ده الشكل اللي بيعجب المسيح كل الآباء لما قروا المثل قالوا لا السامري هو المسيح نفسه كمان هو هو المسيح وكل واحد يشبه المسيح والراجل ده هو كل خاطي فينا هو آدم وكل بنيه ليه اللي ينزل من أورشليم لتحت معناها بيعمل ايه نازل من السماء للأرض ساب العز بتاع الصلاة ما أورشليم دي رمز الايه مدينة الله فواحد ساب الكنيسة وراجع للدنيا نازل للدنيا ماشي فعلى طول مين يصطادوه بقى اللي بيبعد عن ربنا ده الشياطين اللصوص اللصوص لما يمسكوا واحد عمال يبعد عن ربنا يسووه اول حاجة يعملوها ودي عجبت الاباء قوي يعروه ليه الشياطين يترعبوا من اللبس اللي انت لابسه اتاري الواحد فينا لابس حاجة احنا مش شايفينها انتم الذين اعتمدتم قد لبستم المسيح يعني كل احنا مسيحيين دي معناها لابسين المسيح علينا توب مش شايفينه احنا اسمه المسيح الروح القدس اللي فينا ده مخلينا شبه المسيح من غير ما احنا ناخد بالنا لكن الشياطين واخدين بالهم عشان كده الشياطين ما يكرهوش غير المسيحيين على فكرة تفرقش معاهم قوي لكن المسيحي بالذات ده يكرهه عمى فأول حاجة يحب يعملها فيه عريه يعريه يعني إيه؟ يعني يشق التوب يعني يفصله عن المسيح يعني يقلعه النعمة فاهمين المعنى؟ النعمة اللي عليه الروح القدس لازم يطفيه لازم يشغله عن المسيح خالص لازم يبهدل اللبس بتاعه في مثل المدعوين بس ده خدناه في الفوج الثاني لاحظنا حاجة ان ربنا يسوع دعا كل الغلاب كل الفقراء كل الشحاتين لأن البهوات طلعوا ما يستاهلوش فكل دول ناس غلابة جدا دعاهم لعشاء عرس ابن الملك ولما دخل الحفلة لقى واحد ضمن الألفات العهات اللي موجودين دول ليس عليه لباس العرس جابه قال له تعال دخلت هنا ازاي من كلمة ازاي معناها انه بياخد لبس على الباب فده ما دخلش من الباب ما كل دول ما عندهمش لبس طبعا هيجيبوا لبس عرس منين هيجيبوا لبس نظيف منين دول غلابة جدا فبيتصرف لهم اللبس على الباب كل واحد داخل على الكنيسة قبل ما بيدخل لازم يتعمد لازم ينظفوه يحموه ويلبسوه المسيح عشان يدخل الكنيسة فاللي ما تعمدش اللي ما خدش النعمة ما يدخلش السماء اللي مش لابس المسيح ملوش نصيب طب الشياطين تعمل فينا ايه اول ما تبعد عن الكنيسة اهم حاجة ينسيك اسم المسيح ينسيك ربنا وكلام ربنا وتفكيرك في ربنا يعزلك عنه يقلعك هدومك فاهمين المعنى لبس العز لباس العرس أي تشبه بالمسيح لازم يطلعه منك ولما يفصلك الشياطين يلعبوا بيك ويجرحوك ويقطعوك وفي الآخر تبقى تسأل عن أي خاطي ما تبقاش عارف هو عايش ولا ميت ما تفرقش الإنسان البعيد عن ربنا يا جماعة زي السماء زي الراجل ده الذين تركوه بين حي وميت يعني إيه هو عايش ومش عايش هو بيتنفس لكن هو مفهوش نفس بمعنى ايه الانسان الخاطئ اه بيروح ويجي ويدخل ويطلع ويزعق ويعمل هوسه بس هو مش عايش مش هي دي خالص الحياه اللي ربنا ارادها له هو ميت كده كده هو في حاله شبه الموت عشان كده المسيح لما قال قال جئت لتكون لكم حياه طب واحنا ميتين اه ميتين الجالسين في كرة ظلال الموت أشرق عليهم نور فهنا الكاهن إشارة بقى لإيه كهنوت العهد القديم موسى وهارون بعظمتهم يعدوا جنب الميت من دول ويقولوا له سعيد هنعمل لك ايه ما نقدرش ننقذك من الشياطين ما نعرفش نشفيك في مرضك فالناموس بكل قوته ما سعفش الانسان ما انقذوش ما شفهوش فاهمين الفكره اللاوي اللي اشاره للعهد اللي بعد موسى عهد الانبياء ما هو العهد القديم يتسمى في كلمتين موسى والأنبياء توراة والأنبياء موسى يمثل الشريعة والناموس والأنبياء يمثلوا كل الناس اللي قعدوا يقولوا للناس توبوا ارجعوا توبوا ارجعوا توبوا ارجعوا لا موسى قطع في الناس ولا الأنبياء نفعوا مع الناس وفضل الخطية مستمرة وفضل المريض مجرح وفضل الميت ميت إلى أن أتى السامري والسامري الغير يهودي خلي بالكم لأن المسيح عاوز يقول أنا بتاع الدنيا كلها أنا مش يعني أنا يهودي مولود يهودي بس أنا ملك للكل عشان كده قال أنا سامري حط نفسه مكان السامري ها أممي آه إشارة إنه ملك للكل يعني هيبقى للأمم ولليهود ينفع لأن السامري ده في النص على فكرة يعني السامري ما يعتبرش أممي وما يعتبرش يهودي واخد بال حضرتك فكده ينفع للكل فالسامري الصالح ده أول حاجة يقول تقدم هنا ربنا بنفسه تقدم جالنا يعني إيه خلاص إحنا حالتنا كلنا أموات أو بين الحياة والموت كل البشرية كده متبهدلة ومتجرحة ومتقطعة وصورة ربنا الحلوة اللي اتخلقنا عليها يعني اتعرينا منها من النعمة اتعرينا من النعمة ماشي فتقدم يعني تجسد بقى المسيح جه لغاية عندنا عشان يلمسنا فاللمسة دي معناها المسيح الله له كل المجد جالنا لغاية الأرض وتقدم إلينا أول حاجة ابتدى يضمد بقى الجراحات فأول حاجة ادانا الزيت دايما الزيت إشارة لإيه أنتوا شاطرين بقى الروح القدس المسحة فأول حاجة كأنه بيعد لنا التوب من جديد بيفوقنا بيرجع لنا الروح بالزيت مسحته بالدهن رأسي ابتدى يمسح الجروح كلها بالزيت فالزيت إشارة للروح القدس إن المسيح لما تجسد تقدم إلينا لمس جراحاتنا وفي إيده الزيت يدينا الروح القدس عشان نفوق فتح عينينا وادانا الخمر الإشارة ممكن تبقى الإيه جسد ودمه يعني للسر بقى عشان ينظف يمسح البكتيريا اللي دخلت واللخبطة اللي حصلت فكأنه السامري تقدم تجسد عشان يدينا نعمتين كبار قوي يدينا الروح القدس يثبت فينا ويدينا الأسرار الأسرار اللي تشفينا من الجراحات سر التوبة بيشفي سر التناول بيشفي سر مسحة المرضى بيشفي السر الخمر اللي يموت البكتيريا ماشي وبعدين شالنا على دبته نزل هو وطلعنا احنا واخدين بالكم عمل البدل اللي دايما نقول ايه اخذ الذي لنا واعطانا الذي له هو خد جسدنا التعبان مات بيه وادانا جسد ودم والقدوس نعيش بيهم هو خد خطيتنا ومات بيها وادانا القداسة بتاعته نعيش احنا بيها عمل بدل فبدل ما نزل هو من عالدابة وركبنا احنا عالدابة فاهمين عمل بدل معانا وبعدين سقنا لغاية المستشفى عمل لنا كنيسة بقى عمل لنا مكان ن- ن- نشفى فيه عمل لنا فندق وراح لصاحب الفندق اللي هو كهنوت العهد الجديد بقى الوكيل قال له هتاخد حسابك في حالة واحدة اعتني به ده ابني ماشي يبقى كنيسة العهد الجديد دي الفندق ده عندها اوردر اعتني ومهما كلفك هدفع لك يعني ايه كل ما تهتم يا كاهن يا خادم يا كنيسة بالغلبان اللي جايبه من المسيح ده هعوضك وهكافئك اوعى تأثر ويقولوا في الغد دي اللي دفع فيها معناه المسيح لما يجي تاني يدفع حسابنا هيكافئ كل واحد اجتهد في شفاء كل مريض ولا كل خاطئ ساعتها مين اللي بقى قريب المسيح نفسه صار قريبا لنا فاهمين فبقى ربنا قريبنا ده المعنى الجميل بتاع المسيحية ربنا قريبنا يعني ايه يعني بقى من لحمنا ومن دمنا بقى واحد مننا بقى اخونا البكر ربنا يسوع المسيح بقى هو القريب الحقيقي لا الكهنوت اليهودي نفع ولا الأنبياء اليهود نفعوا وما فضلش غير ربنا يسوع المسيح ينقذ ده المعنى الرمزي العميق لقصة السامري المعنى بقى الابلايد بتاعنا التطبيقي بتاعنا احنا مين من التلاتة لما بتشوف واحد محتاج بتعمل ايه ممكن تقول يستاهل وممكن تقول يا حرام وممكن تقرب تبص وبعدين تخاف تتدخل كل ده ما يطلعكش سامري صالح وما يخليكش نفذت الوصية المطلوب انك لما تلاقي واحد محتاج تنسى نفسك وتبص في احتياجه انسى نفسك وعيش مأساته انشغل بقضيته لانه عاوز اقول حاجة تاني مش انت كمان مسافر مش ممكن يحصل لك اللي حصل له انا خلاص سبت بقى المسيح- المسيح والرمز انا بدخل في الكلام التطبيقي الجدع المتألم ده مش كان ممكن انت اللي تبقى في سريره الفقير ده مش كان ممكن انت اللي تبقى في العشة بتاعته ما هون هو مسافر وانت مسافر اللي حصل له ممكن يحصل لك انسى نفسك شوية وانشغل بيه عشان تتمم الوصية بتاعت ربنا تحب قريبك كنفسك وتقدر تعمل اللي في ايدك اللي في وسعك اسنده ضمد جراحاته على قد وبعدين مش هتعرف تكمل وديه لحد يكمل شوف الكنيسة اللي ممكن تساعدك ازاي تشفيه ابتدي انت هاته للكنيسة وسلمه لصاحب الاوتيل وقول له انا كمان هدفع انا هحاسب عن دول الدينارير دول ويقولوا في فكر الاباء ليه قال عليهم دينارين بالذات كأن دول إشارة تاني للوصيتين اللي دخلوا السماء تحب الرب إلهك وتحب قريبك كنفسك كتير ما نلاقي رقم اتنين ودايما اتنين عند الآباء رمزا تفكرهم بالوصيتين العظمتين يسموهم الوصيتين اللي دخلوا السماء تحب ربنا وتحب الناس فقال له هدفع لك دينارين يعني لو حبيت أخوك هعتبر لك إنك حبيت ربنا كمان لو خدمت أخوك هعتبرك حبيتني أنا وخدمتني أنا وده اللي قاله يوحنا في رسالته لما قال إيه إن كنت لا تحب أخاك الذي تراه فكيف تحب الله الذي لا تراه واللي يقول إني أحب الله وهو يبغض أخاه فهو كاذب وليس الحق فيه لو واحد قال بحب ربنا ولسه بيكره أخوه كذاب لكن اللي بيحب كل الناس بيحب أخوه يبقى حب ربنا كمان بالتالي فالسامري هنا بيواجهنا بقضية احنا مشغولين بالقريب ولا لا والقريب طلع هو نفسه الايه الغريب مش بس القريب لان فرق كبير قوي السامري ما يعرفش اسم الراجل ولا عمره شافه هنا هستغل بقى الفرصة بتاع عشوائيات بقى انتوا يعني كل واحد فيكم ممكن يكون بيحب قريبه بتلقائية بتحب ولادك بتحب جيرانك بتحب في مجاملات يعني لكن امتى هتحب القريب اللي قصده المسيح الشخص اللي انت ما شفتوش قبل كده ما هو اللي في العشوائيات ده ولا اللي في القرى ده انت ما شفتوش قبل كده بس ده متبهدل في المرض متبهدل في الفقر متبهدل م- متساب في حالة بين حي وميت مين اللي هيخدمه مين اللي هينقذه محدش هينقذه اوعى تفت تقول كنيسته هناك تنقذه كنيسته عاوزة اللي ينقذها اوعى تقول البلد المفروض تقول هم العشوائيات البلد عاوزة اللي ينقذها لا اللي ينقذه اللي شبه المسيح السامري الصالح إذا كنت سامري شبه المسيح انشغل بشخص ما تعرفوش انشغل بشخص ما شفتوش عشان تحقق الكلام اللي قاله يسوع مين قريبي الغريب قريبي اللي ما شفتوش قريبي المظلوم والمحروم والمريض والفقير والمعوق وال... هو ده قريبي حتى لو ما كنتش اعرفه قبل كده لان لو عشت بالمبدأ ده هقدر اقف قدام ربنا واقول له يا رب انا حبيت قريبي زي ما انت علمتني كنفسي سبت الراحة ورحت اتعب معاه عشان هو يرتاح وانا اتعب نزلت من على الدابة والعز وطلعته هو في حز خدت الزيت والخمر اللي انا حاططهم احتياطي لنفسي واديتهم له صرفتهم عليه عشان هو محتاج اكتر مني ماشي فاهمين المعاني هو ده بقى مثل السامري إذا ما كناش بنلاقي الخدمة دي صدفة ساعات تيجي صدفة بس مش كل يوم في صدفة مش محتاجين الحقيقة للصدفة ليه؟ عندنا أقرباء كثيرين جدا في الحالة دي بلا عدد عشان كده الكتاب يقول لو ك... لو أهملنا خاصتنا ولا سيما الذين من أهل الإيمان الذي لا يعتني بخاصته قد أنكر الإيمان يعني إيه؟ يعني اهتم بخاصتك دول دول بيتناولوا زينا جسد ودم ربنا دول حتة مننا الغلابة دول دول جسد ورب ربنا دول أعضاء في نفس الجسد دول هيقفوا في السماء يقولوا له يا رب ما كناش بنلاقي لقمة ناكل في بيوت صدقوني ما بتتعشاش في مصر دلوقتي بيوت كتير قوي مش رجيم طبعا من الفقر الشديد في أطفال ما بياكلوش ما بياكلوش فاهمين ازاي لما طفل ينام جعان ويحاولوا ينيموه عشان ينسوه الجوع حاجة قاسية جدا واحنا بنرمي الأكل من هو قريبي لازم تفكر وإذا كانت الوصية دي هي اللي هتدخلك السماء ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية اعمل دي اعمل دي لأنك لو عرفت تعملها هتبقى حبيت ربنا وحبيت قريبك هتجيب الاتنين في مرة واحدة وتستاهل الدينارين يعني تبقى خدت الدينارين مرة واحدة آه لكن كمان اللي بيفكر بفكر السمير الصالح هيبقى دايما متنبه انه في كل لحظة ممكن يلاقي مثل هذا المعوق اذكر مرة قصة حصلت من عشرين سنة مع خادم بقاسيس بعد كده بره مصر الراجل ده كان ماشي على كوبري اكتوبر بعربية مهكعة بتاعته كده وكان معاه واحد زميله خادم وبعدين هما ماشيين على الكوبري فجأة لقوه طفى العربية ونزل قالوا له إيه انت هتسيب العربية على 6 اكتوبر وزمان بقى فقال لهم قال له دي بس دقيقة واحدة ورجع كده عشرين متر ورجع معاه واحد غلبان بجلابية كده شاب صغير قال له اركب وكانوا دكاترة اللي يعني خدام دكاترة دول فركبوا العربية طبعا التاني محرج يقول له انت ايه اللي بتعمله جبت الواد ده ليه يعني ونزل في التحرير ولف ورجع على رمسيس وراح ركن في المحطة وسابهم وخد الولد ودخل المحطة ورجع من غيره فزميله بيقول له حكايتك ضيعت علينا نص ساعة ومش فاهم حاجة ايه الواد ده ماله قال له ابدا انا كنت ماشي على الكوبري وخدت بالي وانا سايق ان في ولد قاعد على الرصيف حسيته بيعيط حاطط راسه كده في الارض وده مش مكان يتقعد عليه على الكوبري يعني فقلت لازم اشوف ماله فرحت له مالك يا حبيبي قال له انا الفلوس وقعت مني وعاوز ارجع سوهاج مش عارف ارجع معيش فلوس قال له تعالى ما يهمكش ركب معاه ما رضاش يديله فلوس وراح قطع له التذكرة واداله التذكرة وركبوا القطر وبعدين مشي واخدين بالكم سامري صالح بتيجي في وقت ممكن يكون ده المسيح اللي مستني حد يعمل معاه كده يا ترى هتكون انت اللي هتاخد الم... البركة دي وتقابل المسيح ده ولا هتفوت عليك الموقف كام واحد قابلته من النوع ده وطنشته يا ترى مين بقى اللي خدمه وخد البركه مين اللي نصيبه يتقال له انت فعلا احببت قريبك كنفسك ويبقى كمل الوصية اكيد اليوم ده كان مختلف بالنسبة له اكيد واللي يعيش بالروح دي صدقوني هتلاقوا فرص كتير قوي يعني اللي يبقى منتبه فين المسيح الغلبان النهاردة اللي انا مطلوب اخدمه هيلاقي كتير قوي هيلاقي واحد حزين محتاج يطبطب عليه واحد عاوز يحكي مش لاقي اللي يسمعه وواحد غلبان محتاج بس حد يفكر معاه واحد واحد واحد ما أكثر هؤلاء المتروكين بين حي وميت وما أقل السامر الصالح في هذا الزمان ما أقل طبعا مش عاوز أتكلم في ضرورة الحكمة في التعامل مع المواقف دي معلش انتوا ناس كبار وفاهمين وفي ناس بتفتعل وفي ناس بتمثل لكن انا بتكلم على الروح عندك استعداد تضيع من وقتك وتنشغل بواحد تاني ولا لا وان كنا بنخاف من الجماعة المرتزقة اللي بيمثلوا الدور دول طب ما احنا عندنا جماعات غير مرتزقة الاحتياج زي الشمس في الفقر والمرض وما بيتكلموش ومش لا ولو اتكلموا مش هيلاقوا اللي يسمعهم لان هم محذوفين في مناطق طب ما نروح لهم ما نروح لهم في المكان المكسرين فيه ده عشان نخدمهم